آه، انا هبتدي آه، صفات آه، العذراء مريم او مريم آه، بنت عمران آه، مع- مش هت- مش هتطرق للخطا الكبير ده لكن انا هبتدي من ميلاد ام المسيح آه، ميلاد ام المسيح مذكور في سوره ال عمران آه، رقم ثلاثة في مسلسل مصحف والايات من 35 ل 37 آه، بيقول القرآن إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم يعني أم مريم من وهي حامل في- في مريم قالت يا رب أنا نذرت لك اللي في بطني تكون نذر ليك آه، تكمل الآيات عشان ما أطولش عليكم أكتر من كده بتقول الآيات إن الله تقبلها منها فهنا أم مريم آه، ب- بتدعو إلى الله دعاء والله بيستجيبه بتقول إيه فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وأني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم يرد القرآن إله الإسلام بيقول فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نبات حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ده صفة ال- آه، مريم أم المسيح من ساعة ما اتولدت هي نذر للرب والرب تقبلها وهو بنفسه كان بيرزقها كل ما يدخل عليها زكريا المحراب ال- اللي هو المكان العبادة هنقول المحراب برضه يلاقي عندها رزق يقول لها جالك منين ده يا مريم تقول له ده من عند ربنا ربنا بنفسه كان بيكفلها وبيبعت لها الرزق لغايه عندها بعد كده نقول القرآن في نفس السورة رقم ثلاثة والآية 42 و 43 يقول وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين آدي مريم أم المسيح عيسى بن مريم الله إله الإسلام أرسل لها الملائكة بيقول لها أنت أفضل نساء العالمين وحياتك تكون حياة صلاة آه، بعد كده يقول آه، القرآن في سورة التحريم رقم 66 والآية 12 ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكت- وكتبه وكانت من القانتين دي مريم ان صدقت بكلمات ربها يعني نشأت نذر آه، امها دعت لله ان يعيذها من الشيطان الرجيم وتقبلها الله وكفلها وكان بيرزقها بنفسه مريم افضل نساء العالمين وصدقت بكلمات ربها في هنا برضه حديث مهم عن ابي هريره عن النبي قال لا من مولود الا الشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخا من مسه الشيطان اياه الا مريم وابنها ثم يقول ابو هريره اقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وزي ما قلت دي سورة آل عمران رقم ثلاثة في مسلسل مصحف والآية رقم 36 ده بالنسبة لمريم أم المسيح لم يذكر القرآن أم أي نبي أو أي رسول إلا مريم لم يذكر ليه؟ لمكانتها العظيمة إذا أم المسيح هو مولود من أفضل نساء العالمين نشوف بقى السيد المسيح بنفسه الصفة الأولى السيد المسيح له الذات المنفردة ولد بطريقة إعجازية لم تحدث منذ آدم ولن تحدث لنهاية الزمان يقول القرآن في سورة مريم 19 والآية من 16 والآيات من 16 21 21 واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا المتكلم هنا الله فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا الله أرسل لمريم روحه بصرف النظر عن كلام المفسرين هو المرسل إلى مريم روح الله تمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأجد لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا دي قصة ميلاد السيد المسيح أو عيسى ابن مريم في القرآن بعد ما مريم ولدت المسيح عيسى ابن مريم وأتت به قومها بيقولوا لها ايه ده يا مريم اللي انت جبتيه ده انت ما احنا عارفين انت مين وانت تقيه يرد السيد المسيح وهو طفل صغير يقول في الآية رقم 30 31 قال وهو رضيع لسه مولود بقاله ساعات قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا دي الصفة الأولى للسيد المسيح نيجي بقى على الصفة الثانية في سورة آل عمران رقم ثلاثة والآية رقم 45 إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين الخلاصة أن السيد المسيح عيسى ابن مريم ولد بدون زرع بشر اثنين أرسلت الملائكة لمريم لتبشرها بميلاد المسيح عيسى ابن مريم الذي هو وجيها ومن المقربين هو رسول الله وكلمته التي كانت موجودة عند الله وروح منه الصفة الثالثة الخلق ودي جت في سورة آل عمران 3 والآية 49 يقول إني قد جئتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير كان السيد المسيح بيتكلم بقوته وبقدرته الذاتية إني أخلق هو الذي سيقوم بعملية الخلق لو كان أي حد تاني هو اللي هيقوم بيها كان قال سيخلق لي لكن هو قال إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله أحبائنا في الإسلام بيمسكوا في كلمة بإذن الله طبعا كل شيء بإذن الله ولكن السؤال ليه الله أعطى هذا الإذن للمسيح عيسى ابن مريم وفقط تأكيد تاني أنه خلق في سورة المائدة رقم خمسة والآية 110 وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا إذا المسيح خلق من الطين كهيئة الطير ونفخ به من روحه صار طير حي وطار قدامهم بنفس الطريقة التي خلق بها الله آدم في نفس الآية السورة العمران والآية 49 الصفة الثالثة المسيح يشفي الأمراض بيقول وأبرئ الأكمى والأبرص برضه نفس الحكاية بقوته الذاتية أبرئ هو الذي يبرئ صح بإذن الله لكن هو الذي يبرئ وفي سورة المائدة تأكيد تاني في الآية 110 الله بيقول له وتبرئ الأكمه والأبرص الصفة الرابعة السيد المسيح يحيي الموتى برضه سورة آل عمران ثلاثة والآية 49 وأحيي الموتى يحيي بقدرته وبقوته ولكن بإذن الله مؤكدة في سورة المائدة الآية 110 واستخرج الموتى بإذنه. آه، الصفة الخامسة علم الغيب برضو آل عمران 3 49 وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون ونفس الحكاية مكررة في سورة المائدة 5 والآية 109 نفس التأكيد أن هو عالم الغيب آه، بعد كده السيد المسيح عمل معجزة عجيبة جدا وفي منتهى القوة ونفس علماء المفسرين المسلمين شهدوا لهذه المعجزة المعجزة في سورة المائدة رقم خمسة والآيات من 112 ل 115 يقول القرآن إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا اللي هم الحواريين نريد أن نأكل منها فتطمئن قلوبنا ونعلم أن صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين يعني تلاميذ المسيح أو أتباعه قالوا له آه، اسأل ربنا ينزل لنا مائدة من السماء عليها أكل ناكل منها ونطمن قال لهم خافوا ربنا قالوا له لا لو نزلتها وكلنا منها هنكون عليها من الشاهدين وقلبنا يطمن لك وهنكون مؤمنين يكمل القرآن قال عيسى ابن مريم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحد من العالمين هنا الله استجاب لعيسى بن مريم ونزل له المائدة ومعاها تهديد إني منزلها عليكم فمن يكفر يعني اللي يكفر بيك يا عيسى ابن مريم يا المسيح هعذبه عذابا لا أعذبه أحد من العالمين الصفة السبعة السيد المسيح عيسى بن مريم تكلم في البطن والمهد زي ما قلت قبل كده في سورة مريم 19 والآية رقم 24 يقول القرآن فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا يقول المفسرين ناداها من تحتها أي ناداها من بطنها في بعض المفسرين بيقولوا ان اللي ناداها جبريل لكن بالعقل كده طب جبريل كان تحتها بيعمل ايه يبقى اللي ناداها من بطنها هو عيسى وبيقول لها قد جعل ربك تحتك سريا يعني السري هو من الرجال العظيم الخصام وقيل ايضا انه النهر ويسمى سريا لسريان الماء فيه وعدم انقطاع الماء منه وزي ما قلت قبل كده في برضه مريم 19 والآية 29 أن السيد المسيح لما أشارت إليه العذراء مريم قال فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال قال وهو لسه مولود وملوش ساعات قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا السؤال المهم هنا المولود هذا الرضيع المولود اللي عمره ساعات يقول آتاني الكتاب وجعلني نبيا السؤال المهم متى وأين وكيف جاء أتى آه، أوتي الس- المسيح الكتاب وجعل نبيا وهو بيبي في بطن أمه ولا بكل تأكيد قبل كده آه، الصفة الثامنة هو آية ورحمة للعالمين زي ما جه في سورة مريم 19 آية 21 قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وفي سورة الأنبياء 21 نقول والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين في سورة المؤمنين رقم 23 والآية 50 وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين آه، يقول المفسرين الربوة المكان المرتفع عن الأرض ذات قرار يعني مستوية يستقر عليها ومعين ذات عين ماء جاري وماء معين ماء عذب هذا هو المسيح وأمه آه، الصفة التاسعة غلاما ذكيا بمعنى زي ما جت في سورة مريم لأهب لك غلاما ذكيا والغلام الذكي تعني ثلاثة أمور الطاهر من الذنوب والذي نمرة واحد نمرة اثنين الذي ينمو على التزكية لأنه يقال في من لا ذنب له ذكي نمرة ثلاثة النزاهة والطهارة ده جه في تفسير الرازي الصفة العشرة ليس للشيطان عليه سلطان زي ما قلتها قبل كده في سورة آل عمران والآية 36 يقول وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وزي الحديث اللي قلته قبل كده آه بعد كده الصفة ال 11 ي- هو الديان العادل بشهادة الحديث الصحيح جه في صحيح مسلم وصحيح بخاري أن لن تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ينزل فيكم المسيح عيسى بن مريم حكما عدلا وده حديث مؤكد وبرضه جاي في زخ... في سورة الزخرف رقم 43 والآية رقم 61 وإنه لعالم للساعة عالم تعني حاجتين اتنين عالم عالم أو علامة وفي كلا الحالتين هو علامة وعالم للساعة إذا السيد المسيح هو الديان العادل الصفة ال 12 يقول للشيء كن فيكون مسك الطين قال له كن طير أصبح طير للمريض اشفى شفى للأعمى فتح عينك تفتح آه للميت قم قام إذا هو يقول للشيء كن فيكون الصفة ال 13 هو حي وإلى قيام الساعة سورة آل عمران 3 والآية 55 يقول له الإله الإسلام ورافعك إلي رافعك إلي يعني رفعه إلى السماء والحديث اللي لسه قايلاه دلوقتي إنه هينزل من السماء يدين العالمين إذا المسيح عيسى بن مريم حي منذ أكثر من ألفين سنة وإلى نهاية الزمان وسيبقى حي في السماء حيث موطن عرش الله والملائكة إلى يوم القيامة حيث ينزل من السماء ليدين العالمين الصفة ال 14 هو كلمة الله ودي اتكررت أربع مرات في القرآن هقول اثنين منها سورة آل عمران 3 والآية 45 إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة من المقربين وسورة النساء 4 171 إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه آه، الصفة الخمستاشر هو روح الله آه لسه قايله الايه لما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القى إلى مريم وروحا منه وزي ما كانت برضه في سوره التحريم الايه 12 فنفخنا فيه من روحنا. آه الصفه 16 هو الوحيد الذي له حق الشفاعه. سوره الانبان 3 والايه 45 آه لما يقول وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين آه يقول المفسرين الوجاهة هو من له جاه وقدر ومن المقربين أي مقرب إلى الله آه السيد المسيح الوحيد اللي القرآن قال عليه مباركا أينما كان زي ما جه في سورة مريم والآية 31 وجعلني مباركا أينما كنت كنت آه الصفة 18 مؤيد بالروح القدس متكررة مرتين في سورة البقرة رقم 2 والآية 87 و253 وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس لم يذكر القرآن على أي نبي أو أي رسول إن هو مؤيد بالروح القدس هو ده السيد المسيح عيسى ابن مريم في القرآن آه من له أذن للسمع فليسمع آه